أصول الوصول إلى الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين تحقيق الإخلاص ألا لله الدين الخالص اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين الله جل جلاله غني عزيز غيور لو اطلع على قلبك فوجد فيه غيره يغضب عليه الله ولو عملت عملا بعضه لغيره وأعظمه له لم يقبل منك شيء الله غيور غيور الله لو اطلع على قلبك فوجد 99% تحبه واحد في المية لغيره لا يقبل منك هذا الحب غني غني غيور فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا و... وابتغي به وجهه تحقيق الإخلاص هي دي المشكلة الكبيرة أن معظمنا أكثر عمله لنفسه لا لله هي دي الحقيقة وما تزعلش مني هي دي الحقيقة وما تزعلش مني هي دي الحقيقة وما تزعلش مني ما تزعلش مني تحقيق الإخلاص فعشان كده وقف وقفة وحقق الإخلاص أحسن ما تضمنش هتموت إمتى اللهم ارزقنا حسن الخاتم حسن الخاتم حسن الخاتم حسن الخاتم تحقيق الإخلاص قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه تحقيق الإخلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الإخوة في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كان رسول الله كريما صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود في الخير من الريح المرسله وكان كلما جاءه وفد كافأ هذا الوفد جاءه يوما وفد من أهل اليمن فلما هموا بالانصراف أعطى كل واحد من الوفد هدية إلا رجلا واحدا اسمه حدير كان حدير مشغولا بذكر الله في جانب من جوانب المسجد بعد صلاة الصبح والوفد في اجتماعه الأخير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى كل واحد منهم جائزته ونسي رسول الله حديرا صلى الله عليه وآله وسلم ونسي حديرا وانصرف الوفد ولما كانوا في بعض الطريق نزل جبريل وقال يا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول لك أنك نسيت حديرا فأعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزة ثم أعطاها فارسا من فوارسه وقال أدرك القوم فأعطها لحدير فأدركهم الفارس وقال أين حدير قال ها أنا ذا قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نسيك فأنزل الله جبريل يذكره بك وهذه هديتك فقال حدير اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك مواقف انظر إلى الرجل اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك قال أصحابه فكنا نظن أن ليس على ظهر الأرض أحد أكثر ذكرا لله منه قلت وقد توقفت مع هذا الموقف والقلب يدمي كيف لنا في المواقف نسأل الله عجيب أنك في مواطن الإجابة وساعات الفتوح تجد على لسانك مطالب تافهه وأسئلة ضعيفة ودعاء قد لا يغنيك شيئا فعلمت أن الموفق الله قال عمر بن الخطاب أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء فإني إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة فإن الإجابة معه أيها الإخوة ما زلنا في الطريق إلى الله نضع أصولا للوصول وكنا قد بدأنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة وذكرنا حشرة من أصول الوصول في الطريق إلى الله عز وجل لعل بعضكم نسيها أو لم يحضرها فأذكر بها كان الأصل الأول يومك يومك والثاني وليسعك بيتك والثالث الصادق حبيب الله والرابع دوما في المعاملة السحب من الرصيد والخامس لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل والسادس من استطال الطريق ضعف مشيه والسابع القرآن قائد وحاد وزائر ثم الثامن في طريقك إلى الله مواقف للتمييز بين النعمة والفتنة وبين المنة والحجة وبين البلية والعطية وبين المحنة والمنحة ثم كان التاسع الاعتصام عقيدة ودعاء وعمل ثم العاشر السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل ونضع أيها الإخوة عودنا على بدئنا لأتوقف مع هذا العاشر السر الدفين وجود حظ للنفس في العمل اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله ذكرتكم دوما أن الله جل جلاله سبحانه غني عزيز غيور لو اطلع على قلبك فوجد فيه غيره يغضب عليك ولو عملت عملا بعضه لغيره وأعظمه له لم يقبل منك شيئا غيور قال الله من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه انت جاي لنادي طالب رضا ربنا وتشوف محمد حسين يقول لك الملك كفاية عليك محمد حسين ومش عايز منك حاجة صحح نيتك اللهم ارزقنا حسن النية انت جاي ليه لازم تبقى مية في المية لله وإلا لا يقبل منك شيئا غني هو محتاج سبحان الملك هاشاه وغيور لو اطلع على قلبك فوجد تسعة وتسعين في المية تحبه وواحد في المية لغيره لا يقبل منك هذا الحب غيور فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا و وابتغي به وجهه فلذلك إذا رأيت أعمالا لم تقبل وآه آه من يوم القيامة يا رب يا رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارحم يوم القيامة ضعفنا اللهم ارحم ذل وقوفنا بين يديك يوم القيامة اوعى تنسى اليوم ده عشان كده ربك بيقول ايه ولمن خاف مقام ربه اه اللي بيفتكر المقام ده يوم ما تقف بين ايديه جنتين آه يوم ما تقف بين إيديه ويجي يقول لك عبدي أنت عشت سبعين سنة أنت مكلف تمانية وخمسين سنة ما صليت ليش إلا عشر سنين بس ليه من التمانية وخمسين تقول له أنا يا رب أيوة أنت وعزتك وجلالك صليت ده انا من يوم ما, ما رحت اولى ابتدائي وانا بصلي هو ايه اللي حصل تلاقي 48 سنه لم تقبل وقبل عشرة بس لا لا لا لا هو في ايه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون انت عشت 58 رمضان ما صمتش الا اتنين بس ليه اتنين كأن كل شهر من شهور رمضان قبل منه يومين والباقي ما قبلش وانا قلت لكم الجملة دي كتير لو كان فيها دور تاني ها لو كان فيها ملحق لو كان ليها عادة كنا نقول طب يا رب احنا غلطنا ارجع بقى ايه اصلح لكن ملهاش دور تاني خلص هي هي مره واحده واذا رحت جهنم تبقى مصيبه اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل انك تصوم عشان تريح بطنك مش عشان ربنا يرضى عنك انك تلتحي عشان الناس تحترمك مش عشان ربنا يحبك انك تتجوز عشان بتحب البنت دي عجباك مش عشان ربنا يغفر لك ويسترك انك تصلي عشان ما بتصلي بتستريح مش عشان ربنا امرك بالصلاه انك انت تذكر ربنا عشان انت مهموم ومتضايق فلما بتقرا قران صدرك بينشرح مش عشان ده كلام ربنا وجود حظ للنفس في العمل انك تشتغل لحسابك وتعمل لنفسك مش لله انك تكرم الناس عشان يكرموك مش عشان ربنا يكرمك انك تعامل الناس كويس عشان يعاملوك كويس مش عشان ربنا امرك بكده انك انت تدفع الحقوق عشان يقولوا عليك امين مش عشان ربنا الزمك بكده انك انت ما تزنيش عشان ما حدش يزني في مراتك مش عشان ربنا حرم الزنا وجود اوعى تنسى الكلمه دي قول حظ النفس انك تبقى شغال لحسابك لمزاجك لهواك لنفسك اللهم استرنا ولا تفضحنا هي دي المشكله الكبيره ان معظمنا اكثر عمله لنفسه لا لله هي دي الحقيقه وما تزعلش مني فعشان كده وقف وقفه وحقق الاخلاص احسن ما تضمنش هتموت امتى اللهم ارزقنا حسن الخاتمة أما القاعدة الأولى اليوم أو 11 بقى اكتب. الأمر كله بيد الله فسلم تسلم القاعدة الأولى النهاردة إيه الأمر كله بيد الله سلم تسلم قال تعالى عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه سلم تسلم قال الملك أنا نفسي تسمعوا قرآن ربنا يرزقنا واحد يسمعنا قرآن النهاردة تسمعوا قرآن اسمع بقى بس مش هينفع تسمع وانت قاعد تلعب كده حضر ودانك وقلبك وذهنك وعقلك واسمع كلام الملك يقول الله عز وجل في سورة العمران إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نحاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء يقولون هل لنا من الأمر من شيء طيب إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور
الله كلام ربي كلام ربي شوف كلام ربنا بقى من أول وطائفة قد أهمتهم أنفسهم في ناس عايشين في الدنيا دي وكل هم نفسه أناني أهم حاجة ياكل يشرب يلبس ينام اهم حاجه مزاجه والعيال يولعوا العيال انا اللي بجيب العيال والزوجه انا مالي ومال الزوجه تروح عند اهلها يوكلوها وربنا يا عم وقت الله يا عين الله انتوا بتبتسموا او بتضحكوا لما تسمعوا الكلام ده اللي بيقول كده جاهل او عامي لكن الكلام ده جوه ناس كتير قوي جوه قلبه وان كان ما بيقولوش معلش ما هو انا عيبي ان انا بصرحك زياده عن اللزوم ما تزعلش مني انا بحبكم خايف عليكم الحاجات دي لو ما طلعتش وما اتعالجتش هتفضل جوه تنخر زي السوس احنا لازم نشوف دلوقتي سبب مصايب الامه احنا منكوسين ليه شلة شرذمة يهود بيضربونا بالجزم ليه ليه ليه احنا منكوسين ومظلومين ومستضعفين والكل مستهيفنا ليه مع اننا اكتر من الناس دي كلها وعندنا فلوس اكتر من الناس دي كلها وعندنا كل امكانيات تخلينا نسود العالم ليه ما بتسودش لان السوس في قلوبنا خطبه الجمعه اللي فاتت كانت عن الصدق قول لي تاني يا عم ما انت ليك شريط عن الصدق خطبه وشريط تاني درس اسمه الصادقين اقول لك تاني وتالت ورابع وعاشر اصل الصدق ما نقدرش نبطل كلام عنه المرة اللي فاتت برضه كلمتكم في أحد العناصر الصادق إيه؟ حبيب الله لكن الصدق المرة دي كان معنى جديد قوي في خطبة الجمعة اللي فاتت كنت بقول إيه؟ في مدخل الخطبة وأهم حاجة المدخل اللي بيفوتوا مدخل الخطبة ما يفهمش حاجة من الخطبة المهم كنت بقول إيه؟ أول كلمة في الخطبة سؤال أسألك بالله أن تجيب عليه هل تحب أن ينصر الله الإسلام ها؟ أكيد طبعا طبعا طبعا طبعا خالص أيوة طبعا أحب أن ربنا ينصر الإسلام طب السؤال خلي بالك بقى السؤال لو أن أمة محمد كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثلك لو إن الأمة كلها الكبار والصغار زيك زيك بالظبط بذنوبك وعيوبك وإيمانك وأعمالك الأمة تنصر ما تعرفش لا ما تنصرش طبعا ما تنصر لو الأمة كلها زيي ما تنصرش ما تنصرش مش احنا اللي تنصر بينا الأمة الأمة تنصر بالخلص اللهم اجعلنا من المخلصين اصل واحد يقول لك ما اعرفش ما اعرفش انت تنفع ربنا ينصرك انت تنفع لا يمكن طب والا لو قلت اه تبقى مغرور قوي اذا قولك انك تحب ان ينصر الله الاسلام كذب اول نصر الدين ان تصلح نفسك من هنا المنطلق من هنا البدايه وهيطلع لي واحد منكم دلوقتي او بعدين يقول لي أوه انتوا ما وراكوش الا تصلح نفسك تصلح نفسك تصلح نفسك يا عم قول لنا حاجه جديده ما اعرفش اقول لك حاجه جديده لان ده الاصل وعشان كده من اصول الوصول مش عارف قلتها لكم قبل كده ولا لا ان سيدنا موسى قال لربنا سبحانه وتعالى يا رب علمني دعاء أدعوك به قال يا موسى قل لا إله لا إله إلا الله قال موسى يا رب كل الناس يقولونها خصني بشيء قال يا موسى قل لا إله إلا الله فإنه لو وضعت السماوات والأرض ومن فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله هي دي القصة ان سيدنا موسى بيقول له يا رب قول لي حاجة جديدة قال له يا موسى هي دي بتاع الناس ده عنوان في أصول الوصول لا تكن ولعا بالغرائب وعليك بالطريق المأهولة الشباب لما بيلتزموا جديد دايما تلاقيه بيدور على الحاجات الغريبه خالف تعرف عايز حاجة جديدة حاجة كده عايز دين جديد هو الدين واحد عشان كده من أصول الوصول إياك والتلون لما جاء حذيفة بن اليمان الموت جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه فقال أوصني فقال حذيفة لعبد الله ألم يأتك اليقين فقال عبد الله بلى وعزة ربي فقال إياك والتلون فإن دين الله واحد إياك وإيه والتلون عارف التلون ها يقول لك الواد ده بيلون عليا انت هتلون معايا ولا ايه ولا مش زرقاء عندكم دي ها آه كل يوم بلون كل يوم برأي وكل يوم بطريقة وكل يوم بمذهب وكل يوم بشكل وكل يوم ب... كل يوم ليه ليه ده هو دين ربنا واحد عشان كده لما بقول لك البداية من نفسك الكلام ده انا قلته من عشرين سنة ومن عشرة ومن خمسة وامبارح والنهاردة وهفضل اقوله لحد ما اموت لان ده قانون الهي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم مش من عندي القانون ده ماشي على طول المصايب اللي احنا فيها اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم القانون الالهي ذلك لان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم ده مش من عندي ده كلام ربنا فالبدايه منين من هنا عشان كده إن الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء إلا من عند نفسه لن يغير شيئا على الإطلاق ولكن لابد من التحديق من التحديق عارف التحديق يعني إيه؟ في ذوات أنفسنا أي شيء في أنفسنا يجب أن يتغير أي شيء في أنفسنا إيه؟ يجب أن يتغير يا جماعة أنا والله بحبكم في الله خايف عليكم قوي القضية لا يصلح فيها مجرد الإخلاص لابد من الصواب الإخلاص لوحده إيه؟ مش كفاية ودي النقطة التانية بتاع النهاردة لو أم ابنها مريض الأم نفسها ياخدوا عين من عينيها والولد يشفى صح ولا لأ؟ هو ده الإخلاص الأم مخلصة جدا إن ابنها يشفى لكن ممكن تقتله بإخلاصها ده وصلت ها لسه طب صلي صلى الله عليه وآله وسلم دايما أقول الإخلاص وحده لا يكفي لابد لقبول العمل شرطان الإخلاص والصواب الصواب اللي هي متابعة النبي ما تصلي عليه قول الفضيل بن عياض إن الله لا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه فإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل لازم يبقى خالص وصواب يعني على السنة ولله أو يبقى صح يبقى إيه صح نقول الأم مخلصة جدا في شفاء ابنها لكن هي شايفة الولد مثلا مثلا عنده سخونيه حصلت دي قريب اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم اسمه سخن تسقيه ميه اشرب ميه اشرب ميه اشرب ميه اشرب ميه لحد ازاي ده ما انفجرت هي كانت نفسها الولد يشفى ولا نفسها تقتله يشفى واللي بتعمله ده هي بتفكر ان هو هي مخلصه لكن مفيش صواب فقتلت الولد قتلت الولد كتير منا لا ينقصه الإخلاص هو مخلص للدعوة جدا ولكن بيعمل أعمال تضر الدعوة هو ده الخطر عشان كده في وقعة الجسر عارفينها كانت وقعة بين المسلمين والفرس وكان بين المسلمين والفرس نهر فالمسلمين بعتوا للفرس تعدلنا ولا نعدلكم المتحمسين من المسلمين بدأوا يقولوا ايه ده احنا نقول لسه هنقول لهم تعدلنا ولا نعدلكم احنا نعدي لا نعديش لا نعدي المسلمين غرقوا بعضهم في النهر غرقوا بعضهم في النهر اللي بيقول نعدي واللي بيقول ما نعديش فقال المثنى بن حارثة كلمة جميلة قوي قال تعيس قوم جعلوا كل همهم الشهادة إن الله لا يقبل العمل وإن كان خالصا حتى يكون صوابا وصلت كده وصلت لازم القضية مش انك تبقى مخلص بس لا ده مخلص وايه وصواب صح وعلى السنة لازم تبقى ورا النبي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر العلماء ما تتصرفش من دماغك ما تقررش بحماستك مش كفاية لازم العلماء يقولوا لك العمل ده بقى صح ولا انت مخلص لا أشك في إخلاصك لكن فاضل لك الصواب ان العمل بعد الإخلاص يبقى كمان ايه يبقى صح يبقى على السنة ولذلك أحد إخواننا امبارح شيء عجيب جدا أخي طيب جدا جدا صاحب عمل جه بيسأل العمل ده حلال ولا حرام قلت له حرام طبعا قال لي يا نهار اسود حرام طبعا طب انا والله العظيم عارف انه حلال طبعا طبعا هو في دماغه ان هو حلال يقينا ليه طب حرام جامد يعني ولا حرام نص ونص لا حرام جامد اه ما بقاش في لا يا جماعه من الاصول عمالين ندي اصول ويا رب ارزقنا العمل يا رب من الاصول الفهم عن الله نور الطريق الفهم عن الله ده ايه نور ينور لك طريقك لربنا لما تفهم لما تبقى انسان بايه اصل هي هي مش لعبه هي مش معلمه مش فتوانه قلت لكم قصه النضاره قبل كده مش كده اه هي مش النضاره مش النضاره خالص مش كده وانما انك تفهم ربنا عايز منك ايه وتفهم ازاي تعمل اللي ربنا عايزه منك فهم فلذلك ايها الاخوه نعود للاصل الذي بدانا منه الامر كله بيد الله فسلم تسلم تسلم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم همه نفسه كل همه إنه يعيش وإن الناس تقول عنه إنه باشا هو ده همه في الدنيا وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء القصة في غزوة أحد الصحابة خارجين وبرضه بالحماس الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان رأيه إنهم يفضلوا قاعدين في المدينة لحد ما جيش قريش يجيهم المدينة ويبدأوا يلقطوهم حرب عصابات في شوارع المدينة كان ده رأي مين؟ كان ده رأي الرسول والأكابر صلى الله عليه وآله وسلم الشباب قالوا لا احنا نفسنا نقاتل غزوة بدر راحت ما تضيعوش مننا الغزوة دي كمان لازم نخرج الرسول عمل مشورة طلع الرأي الأغلب ايه نخرج لبس فصلي عليه صلى الله عليه وسلم لبس لما دخل يلبس حجرات أمهات المؤمنين خرج بلبسه وهو بيلبس اتشاوروا مع بعض قالوا انتوا كده أكرهتوا رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من السماء فلذلك عيب كده ارجعوا في كلامكم فلما خرج قالوا لي يا رسول الله لعلنا أكرهناك فننزل عند رأيك فقال ما كان لنبي أن يلبس لأمة الحرب أن يخلعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه قال لهم لا بقولها كتير قوي اليومين دول مش عارف ليه ده دين مش لعبة مش تهريج هي تقولها في موقف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما قالوا له صاحبك بيقول إن هو راح بيت المقدس ورجع قال إن كان قد قال فقد صدق دين أصل ده دين يعني هو لما يقول صدق ده إيه دين يا أخي يعني هو بيقول بالدين مش رأي أبو بكر الشخصي لا كونه يصدق ده إيه دين لما اقول لك دلوقتي ان المستقبل للاسلام ده ايه دين مش راي محمد حسين مش حسابات انت بتحسبها احنا اقوى ولا امريكا اقوى ولا التانيين اقوى مش ده الموضوع ربنا قال ان المستقبل للاسلام يبقى ايه المستقبل للاسلام ده دين العقيدة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليه؟ يظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كرهوا هو هيظهره الملك عشان كده كنت بقول للإخوة ودي من القواعد برضه اشتغل للدين لأن الدين محمي منصور الدين ده دين الإسلام دين منصور كتب الله لأغلبن أنا ورسلي خلاص ده أمر منتهي فالقضية كسبانة اشتغلها وتنسب إليك هي كسبانة يعني هو الدين ده ايه منصور انت تشتغل والنصر ينسب إليك لو ما اشتغلتش هو كده كده منصور بيك من غيرك هو الدين منصور لو كل المسلمين تخلوا عنه إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الكافر ربنا هيجيب كفار ينصروا الدين ده فأحسن لك اشتغلها القضية كسبانة اشتغلها وإليك تنسب كريم آه لو تعرف كرم ربنا والله يلا حتة كده بس على جنب ها ماشي اكتبها في الهامش كنت بتعجب جدا لما أحد بناتي رزقت ولدا قريبا أسأل الله عز وجل أن يصلح أولاد المسلمين اللهم أصلح ذريات المسلمين اللهم بارك لنا في ذرياتنا واجعلهم صالحين اللهم وإنا نسألك يا رب أن تزيد في ذرياتنا اللهم ارزقنا ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا اللهم احفظ أولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم رب لنا أولادنا يا رب العالمين طب أبص للولد جميل قوي لما تمسك ولد لسه مولود كده او بنت يعني لما تمسك مولود لسه مولود وتقعد تتامل فيه اه الولد ده من تسع شهور كان فين كان ايه فجأة دلوقتي بعد تسع شهور لم يكن شيئا مذكورا كان قبل كده عينين وانف وفي تنفس وقلب بيدق وضوافر الله من الذي خلقك التأمل بقى كنت بقول ايه تأمل ها أو اللي خلق المني اللي في ظهر أبوه مين الله وأبوه أتاه شهوة ثم الذي خلق الله والذي سوى الله والذي رزق الله والذي ربى الله وإليك ينسب اهو شفت بقى وبعدين الآخر يقولوا ابنك انت عملت ايه ينسب اليك فلان ابن فلان وانت ما عملتش حاجه خالص ده كله بتاع مين كريم وتقول ابني طيب والله لو بالعدل لا ينسب الا الى الله عبد الله خلق الله لكن ينسب اليك ده كرم من ربنا وتغتر بقى بعيالك كده وتتمنظر بيهم يا ابني دول من عند من عند الملك مش منك دول منا منه الشاهد نرجع لموضوعنا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء يقولوا احنا ايه اللي جابنا هنا يا عم احنا مالنا يقول لك حملنا من فلسطين هم في حالهم ما هم اللي باعوا ارضهم قلت لكم المره اللي فاتت ان القضيه مش قضيه مش قضيه فلسطين لا دي قضيه الاسلام واليهود فاهم ازاي؟ يقول لك احنا مالنا احنا ومال الموضوع ده لحيه مش عايزينها خلاص بلاش احلقها وريح دماغك معلش انا قلتها قبل كده واقولها تاني يقول أبو سعيد الواسطي دخلت على أحمد بن حنبل الحبس قبل الضر الإمام أحمد بن حنبل اتسجن صح؟ ليه كده؟ كان حرامي؟ لا اتسجن عشان العقيدة يقولوا له قول إن القرآن مخلوق قال لهم القرآن كلام الله القرآن إيه؟ كلام الله غير مخلوق سجنوه وضربوه اللي ضربه بيقول ضربت أحمد سبعة عشر صوتا لو ضربها جبل لانهد سجن واتضرب النبي سجن واتضرب ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم التهديد بالسجن والضرب ده ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك أبو سيدنا إبراهيم قالوا لئن لم تنتهي لأرجمنك أضرابك فرعون قال لموسى عليه السلام لئن لم تنتهي لأجعلنك من المسجونين هسجنك مش كده؟ فهي دي دي سنة كونية دي ما فيهاش سنة دائمة ما, ما بتتغيرش الشاهد أبو سعيد الوسيطي بيقول دخلت على أحمد السجن قبل ما يتضرب فقلت يا أبا عبد الله عليك عيال ولك صبيان وأنت معذور كأني أسهل عليه الإجابة كنت امبارح مع أحد الإخوة بقول له عايزين نسجل للإخوة القصيدة الميمية لابن القيم القصيدة ليه؟ الميمية اسمعوا عنها آه، قصيدة ابن القيم مألفها في رحلة الحج قصيدة جميلة جدا قلت له بدل الإخوة ما هم عمالين يسمعوا غنى قلت له بدل الإخوة ما عمالين يسمعوا أناشيد ال- أناشيد قول يا ابني لا عارف قدام الجامع بتتباع اهي حرام غنى ده مش إنشاء ده مش إنشاء اللي انتوا بتسمعوه ده فرقة الندى وفرقة الهدى وفرقة ال مش عارف ايه ومش عارف اسمه ايه جابر واسمه ايه كل ده غنى غنى انا وانا في المعرض ولقيت واحد مشغل قلت له يا ابني مشغل اغاني نسوان ليه؟ قال لي والله راجل قلت له والله واحده قال لي لا والله راجل صوت واحده مش صوت راجل ده مش انشاد ويقول لك انشاد الشعر ده مش انشاد الانشاد زي ما انا بتكلم كده هو ده الانشاد اه الإنسان أقول لك إيه أرى خلل الرماد وميض نار وأخشى أن يكون لها ضرام فإن النار بالعودين تزكى وإن الحرب أولها كلام ده اسمه إيه؟ آه، ده حسان بن ثابت في المسجد لكن اللي انتوا تسمعوه ده ايه؟ ده غنى ده عبد الحليم حافظ اه ده عبد الحليم حافظ مش انشاد الشاهد ايه؟ فكنت بقول له عايزين نسجل الميمية عشان الإخوة يسمعوا إنشاد يسمعوا إيه؟ إنشاد حقيقي يسمعوا بقى حداء سلفي الحداء بقى اللي حلال فقال لي بس الكلمات كبيرة والناس مش هتفهم هي دي المشكلة إن اللغة آه، اللغة عالية أنا بقول الكلام ده بمناسبة يا أبا عبد الله لك صبيان وعليك عيال وأنت معذور هتفهم حاجة آه يعني إيه كأنه بيقول له بقى بلغة عصرنا آه أنت وراك عيال عايز تربيهم يا عم رب عيالك خلص وسهل عليه إيجا- قول لهم الكلمة اللي هم عايزينها عايزينك تقول القرآن مخلوق قول لهم القرآن مخلوق واخلص مش انت من جوه هنا اعتقادك ان القرآن كلام الله خلاص فقال الإمام أحمد قال يا أبا سعيد إن كان هذا عقلك فقد استرحت قال يا أبا سعيد إن كان هذا عقلك فقد استرحت ريح دماغك ريح الجمجمه هو ده ما ما أكثر أصحاب العقول المستريحة في عصرنا بيريح دماغه مكبر اه مكبر دماغه وسيبها تمشي ولما يموت يدخل جهنم إن شاء الله عشان كده يا شباب بنقول إن آه، اللي يقول هل لنا من الأمر من شيء نقول له إن الأمر كله لله الأمر أمر الله فلما يشيلك ها، شيل لما يشيلك شيل اللي أمرك بيه مسؤوليتك الأمانة اللي, اللي- اللي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا منها وانت شلتها شيل مسؤولية هذا الدين مسؤولية كل مسلم أيوة مسؤوليتك الشخصية أنت مسؤول عن دين ربنا سبحان الله العظيم كلمة أبي بكر الصديق لما منعوا الزكاة قال أينقص الدين وأنا حي كلا والله قال أينقص الدين إيه وأنا حي بينقص وأنت حي بينقص الدين في بيتكم في بيتك وفي منطقتك وفي أرضك وفي بلدك وعلى مستوى العالم الدين بينقص لأنك مش سيده يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله أيوة أنتم جايين هنا لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا لو الموضوع بإيدينا احنا ايه اللي جابنا هنا احنا مالنا احنا نقاتل ليه ربنا يقول لهم ايه بقى لا برضه الأمر مش ايه مش بإيديكم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم يقول لهم لو ما جالكوش رسول الله ما تصلي عليه وما بعتش المشركين كنتوا برضه أدم كتب عليكم أنكم هتقتلوا هنا كنتوا هتقتلوا هنا أصل ده قدر عشان كده واحد يحلق دقنه ليه عشان ما يتأذيش بعد ما يحلق دقنه يتأذي أصل هي مكتوبة مكتوبة مكتوبة القضية مش قضية أسباب لا ده مسبب آه مسبب الأسباب انتبه لذلك دايما لما يجي يقول لي ها أحلى يقول له يا ابني إن البلاء يدفع بطاعة الله ورسوله لا بمعصية آه لا بمعصية الله ورسوله أنت تعصي ربنا عشان يدفع عنك البلاء لا طيع ربنا عشان يدفع عنك البلاء اللهم ادفع عن المسلمين البلاء نعم أيها الإخوة فابتداء الأمر كله إلى فسلم تسلم نفذ أمر الله تسلم لأن الذي أمرك كلمة جميلة قوي لأبو إسماعيل الهروي يقول إيه أن تعلم أن الأمر صادر من عين لا يخاف عواقب الأمر أن تعلم أن الأمر صادر من عين لا يخاف عواقبها اللي أمرك مين الله بيخاف آه أعوذ بالله حاشا لله قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف ولا يخاف عقباها خليك معاه وهو يحميك ويحرسك ويحفظك ويسددك وينجيك وإن ابتلاك يرضيك قال ابن القيم واصدق الله فإذا صدقت عشت بين عطفه ولطفه فعطفه يقيك ما تحذره ولطفه يرضيك بما يقدره طب ادفع اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا إذا صدقت مع الله يسيرك بين عطفه ولطفه فعطفه يقيك ما تحذره ولطفه يرضيك بما يقدره هيمشيك بين العطف واللطف فيعطف عليك فكل اللي تخايف منه ما يحصلش أصل هو الملك لا يجري في الكون شيء إلا بقدره وإذنه ومشيئته فهيحميك بعطفه وإذا قدر عليك شيئا تكرهه يرضيك بلطفه أصله كان سيء العربية وماشي في لحظة القدر مش شايف قدامه عمل حادثة ففي الحادثة دي حصل العطف واللطف العطف العربية اتكسرت بس هو وولاده سلام ده ايه عطف ده عطف يا ابني ده ايه عطف واللطف انه نزل من العربيه ساجد بيقول الحمد لله اتكسرت العربيه يقول لك الحمد لله ده العربيه راحت يا اخي الحمد لله طب هتعمل ايه في تصليحها يا ابني الحمد لله ده اسمه ايه ده لطف الاولاني ايه عطف فيسيرك بين عطفه ولطفه اللهم احفظنا بعطفك ولطفك فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدره تبقى راضي تفاجئ ان ابنك مريض وزوجتك وانت ومفيش فلوس خد القاعده دي كمان والله انا بحبكم في الله دليل عدم رضاه عنك عدم رضاك عنه دليل عدم رضاه عنك عدم رضاك عنه وصلت ولا ترجم اترجم تدفع كم صلى الله عليه واله وسلم صلى الله عليه واله وسلم صلى الله عليه واله وسلم واحد زوجته قرفاه شويه حد هنا زوجته قرفاه شويه اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اصلح نساء المسلمين زوجته قرفاه شويه بس هو راجل صالح فراضي وصابر وبيقول بذنوبي اللي راضي ده تفاجئ ان ربنا يرضيه فيجيب له واحد يقعد جنبيه يقول له يا اخي والله انا مش عارف اعمل مع زوجتي ايه كل ما اكلمها كلمه تحدفني بالشبشب يقوم صاحبنا يقول ايه اه اللهم لك الحمد لا ده احنا كده ايه اه لا ده احنا لا ده احنا في نعمه ايه ده؟ واحد تاني كل ما زوجته تضايقه يقول لي يا رب انا كنت عملت ايه في دنيتي عشان تبتلينا بالبلوه دي مش راضي يقوم ربنا يبتليه يقعد جنبي واحد يقول له يا اخي سبحان الله حصل موقف عجيب امبارح بالليل وانا نايم كده عطشت فقمت اشرب ورجعت زوجتي تقول لي كنت فين قلت لها كنت بشرب قعدت تبكي تقول لي ليه ليه تروح تشرب ما صحتنيش ليه اجيب لك تشرب امال انا لازمتي ايه في الدنيا دي يوم هو اللي حط الده ده وحط الده ده مين لما ترضى يرضيك ولما تسخط يزيدك سخط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواد ده ما صلاش على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه فعليه السخط هي دي القضية إنك أنت لما تبقى راضي دايما يرضيك ويبعث لك ما يرضيك القصة اللي احنا قلناها في الأول خالص لو الراجل ده حدير لما جم ماشيين لقى كل واحد شايل في ايده الهدية قال لهم وانا ورجع انا ما خدتش يا رسول الله الرسول كان هيدير لكن الراجل راضي فيكفيه أن الله ذكره فبقت الهدية وإيه وذكر الله ارضى ارضى هقول قاعدة واحدة كمان ونختم بيها لو ان احنا كنا ناويين على عشرة دلوقتي هي واحدة بس اللي قلناها خد القاعدة الثانية إياك أن تمكر فيمكر بك قال تعالى والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد المكر قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إياك أن تمكر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المكر والخديعة والخيانة في النار المكر والخديعة والخيانة في النار إياك أن تمكر كثير من الناس يعيش في هذه الدنيا يعامل الله بالمكر غباء يتعامل مع زوجته بالمكر مع أبيه وأمه بالمكر مع مديره وزميله في العمل بالمكر مع جاره ومن حوله بالمكر فيظن أنه يستطيع أن يمكر بالله يمكر على الله يقول ابن الجوزي تصر على المعاصي وتصانع الله ببعض الطاعات إن هذا لمكر شفت المكر ده ايوه واحد واحده وجاي تصلي يبقى ده ايه مكر واحد يقول لك طب انا اسف مش هصلي خلاص بلاش اصلي وده الغلط عور بالبصيره طب بدل ما تقول لا تبت الى الله فبعد ما كان مكر بقى كفر سلم يا رب سلم تصر على المعاصي وتصانع ببعض الطاعات هذا مكر ولما اقول لك كده ما تقوليش خلاص بلاش الطاعه المفروض تقول اه بلاش المعصيه مش عارف القصه دي انا قلتها لكم قبل كده ولا لا يذكر ان احد الصوفيه اراد ان يعبد الله في خلوه فخرج الى الصحراء فلما مشى في الصحراء وجد غرابا أعمى مكسور الجناح فوقف يتأمل ويقول سبحان الله غراب أعمى مكسور الجناح في هذه الصحراء من أين يأكل وكيف يشرب فبينما هو يفكر إذ جاء غراب آخر فوضع فمه في فم الغراب الأعمى حتى أطعمه ثم ذهب وعاد حتى سقاه وشبع الغراب والصوفي ينظر فقال سبحان الله والله إن هذه لآية أرسلها الله لي فلما أسعى إذا في طلب الرزق وأتى كهفا في الجبل فجلس فيه وسمع به عالم أين فلان قالوا يجلس في كهف فأتى قال له لماذا أنت هنا قال رأيت كيت وكيت وكيت وحكى له قصة الغراب فقال سبحان الله ولم رضيت أن تكون الغراب الأعمى قال له طب اشمعنى اخترت الأعمى يعني آه ليه ما تكونش أنت المفتح اللي بيسقي ويطعم دايما احنا حتى انتوا لما قلت القصة عجبكم عجبكم تصرف الراجل ده صح ولا لا عجبكم الغراب لحمة صح اه عجبكم كده يا سبحان الرزاق يا اخي شوف ربنا بيسوق الرزق ازاي لا دايما احنا ناخد الجانب للأسف الشديد السلبي ناخذ الجانب الأعمى عشان كده لما اقول لك دلوقتي لما بتصانع ببعض الطاعات وانت مصر على المعاصي تقول خلاص انا هبطل صلاه لحد ما بطل معاصي طب ليه ما تبطل معاصي وتستمر في الصلاه اللهم تب على كل عاص مسلم يا رب اللهم انا نسالك ان تطهر قلوبنا من الذنوب تملا قلبك بالهموم وتوسخه بالمعاصي عامدا ثم تسال الله سلامه القلب ان هذا لمكر انت عمال تشحن قلبك بالهموم متعمد شايل هم الفلوس وهم اللبس وهم الصيف وهم الشتاء وهم العيال وهم البنات وهم المرتب وهم الشغل وهم وهم وهم وهم تقول يا رب يا رب يا رب طهر قلبي طهر قلبي ما انت اللي عمال توسخه يبقى بتمكش إن هذا لمكش اللهم طهر قلوبنا يا رب إن هذا لمكر حريص على الدنيا غافل عن الآخرة كثير الذنوب بطيء التوبة ثم تشكو قسوة القلب إن هذا لمكر إياك أن تمكر خليك صادق مع الله ما تلفش وتدور ثم الهموم نجسة فطهر قلبك منها اللهم طهر قلوبنا يا رب من أسباب تطهير القلب أذكر لكم بس أربع أسباب لتطهير القلب عشان تطلع بحاجة من الدرس ده انتوا استفدتوا حاجة الليلة دي بجد والله يا رب انفعنا بما قلنا يا رب اللهم اجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا اللهم ارزقنا العمل بما سمعنا يا رب الهموم نجسة فطهر قلبك منها سبيل تطهير القلب من نجاسة الهموم أولا الصلاة على النبي لما قال رجل يا رسول الله أجعل كل دعائي صلاة عليك قال إذا يكفيك الله ما أهمك يغفر ذنبك وتكفى ما أهمك حديث الثاني الرواية الثانية فكتر الصلاة على النبي وتصلي عليه يا عم يطهر قلبك من الهموم أحد مشايخنا راح له واحد بيشتكي إن عربيته اتسرقت قال له طب صلي على النبي روح اقعد كده في المسجد اعتكف وصلي الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله العظيم ما ارتفعت الشمس بعد صلاة الفجر إلى الضحى إلا وعادت إليه سيارته مش صوفية دي لا ده يقين في الحديث أصل الصوفي مبتدع يقول لك يألف لك حكاية لكن أنا بكلمك في السنة السنة ده كلام النبي إذا يكفيك الله ما هم أي حاجة شايل همها تكثر الصلاة على النبي تفرج من أسباب إزالة الهم احنا لينا شريط معروف 30 سبب لإزالة الهم شفتوه وأنا برضو عايز أنبه على نقطة الشرايط دي إن أنا ماليش علاقة بالأشرطة مطلقا عشان تبقوا مطمئنين قوي لما اقول لك الشريط ده يعني الشريط ده لو كتروا توزيعه هيدوني حاجه ربنا يوسع علينا وعليكم بالحلال ماليش علاقه الشرايط وزعت ما وزعتش اتباعت ما اتباعتش ده مش موضوعي الشركه بيسجل ويروح يطبع ويوزع انا ماليش علاقه بالموضوع صلي على الرسول بقى صلي نرجع تاني ها ازاله الهموم المعوذتين قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قرأ قل هو الله احد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي إلا كفاه الله كل ما أهمه الشرط يا شباب اليقين والاحتساب إن أنا وأنا بقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات المغرب ثلاث مرات الصبح وانا بقرا انوي ان انا بقراهم عشان ربنا يكفيني همومي وانا بقراهم وانا ناوي ان ربنا يكفيني همومي اعلم يقينا ان ربنا قادر ان هو يكفيني همومي وان اللي النبي قال عليه صدق يبقى باليقين وايه والاحتساب اليقين والاحتساب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي وحين يصبح حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات إلا كفاه الله كل ما أهم من أمر الدنيا والآخرة من أمر الدنيا والآخرة وإنت بتقول حسبي الله حسبي الله يعني إيه كفيني حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم تخيل القبر عشان يكفيك هم القبر والصراط عشان يكفيك هم الصراط وتطير الصحف عشان يكفيك هم تطير الصحف والميزان عشان يكفيك هم الميزان والعرض على الله عشان يكفيك هم العرض على الله إلا كفاه الله كل ما أهم من أمر الدنيا والآخرة قال رسول الله من قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزني إلا أبدله الله مكان الهم فرجا قالوا يا رسول الله أنا تعلمها قال ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها فصلي عليه يبقى لازم كل واحد منكم يحفظ الحديث ده اسمه حديث ايه حديث الهم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك احفظه في كتاب حصن المسلم اشتريه بجنيه دلوقتي من قدام المسجد في الأذكار كلها حصن المسلم نعم أيها الإخوة دي بعض أسباب إزالة الهموم فضل الرابع الأولاني الصلاة على النبي والثاني المعوذتين والثالث حسبي الله والرابع اللهم إني عبدك أربعة خد الخمسة جدعانة من عندي بس ادفع اللهم صل على النبي محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله ما أهم ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك ثاني طب صلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما قال رسول الله والحديث حسن لو حد قال لك ضعيف الحديث مش ضعيف أنا عمري ما أقول لك حديث ضعيف خلي بالك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله ما أهم ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك خليها هم واحد اللي هو هم الآخر يبقى همك ليل ونهار يا ترى ربنا راضي عنك ولا مش راضي يا ترى لو مت دلوقتي ادخل الجنة ولا ادخل النار يا ترى عصرات راح ولا امشي على طول يا ترى الميزان اي الكفتين هتخف يا ترى عند طير الصحف هاخده باليمين ولا بالشمال هم الأخر أصل هم الدنيا دي إيه سهلة سهلة وربك كريم معلش اسمحوا لي نختم بآخر عنصر في أصول الوصول إلى الله جل جلاله لكل باب مفتاح فاجن العسل ولا تكسر الخلية نترجم الحتة دي بس هي دي بس اخر واحده ان شاء الله بس خليك صاحي معايا ها؟ اللي الان كده صح صح معايا صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم لكل باب مفتاح فاجن العسل ولا تكسر الخليل بعض الناس عايز يجيب عسل من خليه النحل يعمل ايه يدب فيها يدغدغها طب ايه بالراحه لا مفتاح واذا ما كنتش تعرف هات اللي ايه هات اللي يعرف عشان تاكل عسل وتسيب الخلية برضه تعمل ايه تجيب عسل تاني ما تكسرش الخلية اتني العسل ولا ولا تكسر الخلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة لا إله إلا الله يبقى الجنة لها ايه مفتاح اللي هو آه وكل مفتاح له أسنان وأسنان لا إله إلا الله شرائع الإسلام وسنن المصطفى يبقى أنت الجنة مش عافية هي مش فتوانا وإنما لازم إيه لازم المفتاح والمفتاح مش أعجم المفتاح له سنان سنان المفتاح الشرائع يبقى ما تقوليش بقى يا بختنا بالنبي يا عم ربنا غفور رحيم لا لا انت كده بتعمل ايه بتكسر الخليه بالمفتاح ابن القيم ذكر شويه مفاتيح فقال مفتاح الصلاه الطهور عشان تصلي صح اتوضى صح ابن كثير في التفسير في آية وما أنا من المتكلفين يولي يقول وإذا أخطأ الإمام ولبس عليه في الصلاة فإن هذا دليل على أن من خلفه لم يحسن الوضوء شفت قد ايه لو الإمام اللي بيصلي غلط يبقى اللي وراه مش متوضي كويس شوف الأثر شديد ازاي إذا كان تأثيره وصل للإمام فما بالك على صلاته هو يبقى لما تيجي تقول لي أنا بسرح في الصلاة أقول لك اتوضى كويس اتوضى كويس يا جماعة عايزين وأنا بتوضى وأنا بغسل إيديا كده أبص للمية وأنا حاسس إن نازلة معاها الذنوب اللي أنا عملتها بإيديا مش الرسول قال كده؟ صلى الله عليه وسلم قال فإذا غسل العبد يديه خرت كل خطيئة بطشتها يداه حتى تخرج من تحت أظفاره من تحت ضوافره يبقى لو أنا بغسل كده متصور الوضع أعمل إيه؟ أغسل وأنا بتمضمض الرسول يقول لي خرجت كل خطيئة بطشها لسانه حتى تخرج الخطايا من بين أسنانه يبقى مش هعمل كده مش كده لا لا لا, لا. ساعتها هتمضمض بقى صح وانا بغسل وجهي خرجت كل خطيئة حتى تخرج من تحت أشفار عينيه اتوضى صح يبقى مفتاح الصلاة الطهور يبقى هو واقف في الصلاة يوسوس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو ده بيكسر الخلية ده بإيه؟ آه ما معاش مفتاح إحنا عايزين نبدأ منين؟ من المفاتيح يقول ابن القيم ومفتاح الحج الإحرام تحرم صح تحج صح مفتاح البر الصدق مفتاح العلم حسن السؤال والإصغار مفتاح النصر والظفر الصبر ومفتاح المزيد الشكر ومفتاح الولاية المحبة ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا ومفتاح العز طاعة الله ورسوله ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل ومفتاح كل خير الرغبة والرهبة ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل مفتاح الفلاح التقوى ومفتاح التوفيق الخوف والرجاء ومفتاح الإجابة الدعاء ومفتاح الإيمان التفكر ومفتاح الدخول على الله سلامة القلب إلا من أتى الله بقلب سليم ومفتاح حياة القلب ترك الذنوب ومفتاح حصول الرحمة الإحسان ومفتاح الرزق التقوى والاستغفار اسمها ايه تمسك المفاتيح يتفتح لك الباب هتدخل من غير مفتاح هتعمل ايه هتطولها في الاول وبعد كده تفقد العسل طول عمرك بقيت حياتك وللشر مفاتيح صح فمفتاح الزنا النظر ومفتاح كل إثم الخمر ومفتاح النار الإعراض عن الله ومفتاح العشق الاختلاط ومفتاح النفاق الكذب ومفتاح الرياء الجدل المفاتيح كثيرة وأنا مش عايز زهق كل لا دي صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك أيها الإخوة دائما ايت البيوت من أبوابها وإذا أتيت الباب فاملك المفتاح تدخل وتصل أسأل الله أن يرزقنا العمل بما سمعنا هذه القواعد والأصول أيها الإخوة حقيقة والله عصارة التجارب فتحتاج إلى تطبيق عملي ومناقشة واقعية الكلام ده مش مسلم به الكلام ده يحتمل الخطأ والصواب ولكن محتاج منك انت انك تعمل وتيجي تقول لي انا عملت واللي انت بتقول عليه لو عدلناه كده يبقى احسن انا مستعد اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا اقول